ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا هو المجلس الأول بحمد الله تعالى في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب فهناك مقدمة ضرورية وهي لماذا نتعلم العلم ولماذا نهتم بكتب الحديث هناك في هذا العصر ردة عن السنة والأصالة وهي متمثلة في جيش من العلمانيين الذين أقطع وأقسم غير حانف إن شاء الله أنه لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لقاتلوه مثلما قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سلموا بالوحي الذي جاء به هؤلاء دخلوا مع المسلمين في معركة مثل سائر الجيوش إذا أرادوا أن يزحفوا أطلقوا القنابل قنابل الدخان حتى يعكروا الجو ثم يزحفون من تحت هذا الدخان إلى المواقع التي يريدون غزوها هذا الجيش من العلمانيين أطلق سحب الدخان على السنة وأتى بكل نقيصة أجاب عنها العلماء إجابات وافية وأطلقوها شبهات على أقوام لا يعرفون شيئا عن السنة فانطلت كثير من هذه الشبهات على كثير من المسلمين بكل أسف بل وعلى بعض الذين ينتسبون إلى هذه الصحوة وأذكر لما كانت جريدة النور تصدر مقالات هذا الغلام البيصري الجاهل الذي كان يكتبها تحت عنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب ونحن نعلم أن أكثر الناس مغرم بالعناوين يحفظون العناوين وينسون المضامين لذلك كان هذا الكاتب المخذول موفقا في اختيار العنوان لما يريد هو لما قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب نسى الناس ما قاله هذا الكاتب المغبون وحفظوا العنوان وهي دي طبيعة العناوين الإنسان كلما عنون بعنوان يدل على المضمون كان موفقا والا فالعناوين المبهمه لا تؤدي الغرض يعني مثلا السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه اسبال الكساء على النساء فانا لو سالتك بدون ما تطلع على الكتاب ايه يا ترى موضوع الكتاب هتقول لي حجاب المراه المسلمه والجلباب مش كده اسبال الكساء على النساء لكن السيوطي بيتكلم عن قضية مختلفة تماما وهي هل يرى النساء الله عز وجل في الجنة كالرجال أم لا مثلا في المعاصرين الشيخ أبو بكر الجزائري لما كتب إلى التصوف يا عباد الله كان هدفه أن يشتري المتصوفون هذا الكتاب يظن المتصوف إلى التصوف يا عباد الله يقول لك ده دعوة إلى التصوف فياخذ الكتاب ويفاجأ أنه هو بيهدم التصوف فإحنا بنقول أن هذه الطريقة في العنونة غير دقيقة ليه؟ لأن المتصوف الغارق في التصوف إذا أخذ الكتاب وقرأ فيه عكس ما يعتقد رماه لكن سيرغب عن هذا الكتاب كثير من الذين ينبغي أن يتحصنوا ضد التصوف فلا تزال العناوين أنساب الكتب فلما هذا الكاتب عنون مقالاتها التي نشرها فيما بعد بهذا العنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاط ورد عليه كثير من المشايخ وأتوا على بنيانه من القواعد تألم الرجل وانزعج أن الذين ردوا عليه أو هاجموه لم يقرأوا الكتاب وقال ينبغي أن يقرأ الكتاب ثم تردون عليه فنحن نقول لا يقرأ الكتاب إذا وضع الحكم في العنوان لا نقرأ الكتاب ولا نحتاج إلى قراءة سطر واحد في الكتاب طالما وضع حكم المسألة في العنوان مش هو في العنوان قال بتحريم خلاص أنا لا أحتاج إلى قراءة سطر واحد يعني مثلا لو أنت رأيت غلافا عند باعة الكتب مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا يعني فرضنا ان في كتاب مسجوع بهذا العنوان انت محتاج انك انت تقرا سطر في الكتاب اذا كان قال لك بتحريم الزواج واستحباب الزنا انت لا تحتاج انك تقرا سطر واحد طالما وضع الحكم في العنوان في ابان نشر هذه المقالات وتكلم الكاتب عن مفهوم المخالفه في مقال وتبين أن الرجل جاهل فعلا بالأصول مع كثرة استخدامه لكلمة الأصول كل سطرين يقول لك كما هو مقرر في الأصول كأنه حاسس أن هو مش ابن أصل فكل شيء يقول لك كما هو مقرر في الأصول وهذه يعني سلاح يتقي به ضربات الناس وبعدين يموه على الجهلة أن الرجل فعلا بينطلق من أصول ثابتة لما تكلم عن مفهوم المخالفة لأن العلماء لما تكلموا في مسألة النقاط احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ومعروف أن الحكم إذا قيد كان الحكم للقيد ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه إذا قيد حكم بقيد ما ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح فتقييد الولد بوصف الصلاح يثبت الوصف للصلاح وينتفي عما عداه يعني يبقى إذا الولد الفاسد أو الولد الصالح أو الفاسق لا ينفع والده طالما قيد الحكم بوصف فولد صالح لو قال ولد وسكت ولم يقيده بوصف لدخل فيه كل ولد سواء كان صالحا او فاسقا او فاسدا الى اخره لكنه طالما قيد الوصف بالصلاح فثبت الحكم لهذا القيد وانتفى عما عداه فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتخب المرأة المحرمة يبقى النهي إنما هو وصف للمحرمة وينتفي عما عداه زي المرأة اللي هي الحلال التي لم تحرم فده العلماء يسموه أخذ الحكم من مفهوم المخالفة عارف الكلام له ظهر وبطن الظاهر اللي هو ظاهر الكلام الذي يوضع الكلام والأجل اللي احنا بنسميه المنطوق وبطنه بطن الكلام اللي هو عكس الظاهر يعني قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق فاسق بنبأ فتبين فإن جاءك عدل بنبأ فلا عليك ألا تتبين يبقى منطوق الكلام إن الفاسق نتبين خبره طب عكس الكلام بطنه إن العدل لا تتبين خذ منه الكلام فالرجل قال إنهم بيحتجوا بمفهوم المخالفة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين إذا المرأة غير المحرمة تنتقب وتلبس قفازين قال بقى أنا سأوري عليكم إشكالات طالما بتحتجوا بهذه القاعدة سويت إشكالات قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يبقى ممكن آكله ضعفا واحدا بمفهوم المخالف مش كده قال لك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إذا فيه رفث وفسوق وجدال في غير الحج قال لك انت اذا احتجيت بمفهوم المخالفة احنا سنورد عليك مثل هذه الإشكالات يبقى إذا مفهوم المخالفة لا يحتج به ونحن لا ننسى أن مفهوم المخالفة ليس متفقا على حجيته لكن الراجح أنه يحتج به لكن الذي غفل عنه هذا الكاتب وجاء صاحبي وده محل الشاهد رجل يعني كنت أظن من أهل التحري والتثبت لما قرأ بقى المقالة اللي كان فيها مفهوم المخالفة جاء وقال لي الرجل اليوم كتب مقالة قوية جدا وأتى بأدلة قوية على أن مفهوم المخالفة لا يعمل به ما هي الأدلة القوية أتى بآية البقرة آية بآية آل عمران لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة البقرة عفوا وأيضا أتى ب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأتى أيضا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا طب إن لم يريدنا تحصنا يبقى نكرهن على البغاء ما هو ده بقى بطن الكلام فلما يكون واحد من شباب الصحوة المتعصب ينطلي عليه مثل هذا الكلام مع أنه ساقط بميزان العلماء لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له وهي القاعدة التي جهلها هذا البيطري ما عرفها إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له يعني إيه يعني العرب كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالفعل كان هذا واقعهم وغالب فعلهم خلاص فنزل الكلام تنبيها على غالب الفعل يبقى مفهوم المخالفة مهدر مش مقصود مفهوم المخالفة في هذه الحالة غير مقصود البتة إنما خرج الكلام على غالب فعل الناس على غالب فعل الناس فإذا خرج الكلام إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له مثل هذه الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فلا يقولن قائل إذا الربا البسيط يجوز والمركب لا نقول له لا لأن العرب كانوا يأكلون الربا مركبة فقال لهم لا تأكلوا الربا مركبة نزل الكلام على فعلهم يبقى مفهوم المخالفة هدف وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء كانوا هم بإفياء هذا كان فعلهم بالفعل فقال لهم لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد بإذنه غير رمضان فكلمة شاهد خرجت مخرج الغالب ليه؟ لأن الزوج إنما يحتاج زوجته وهو شاهد حاضر لكنه إذا سافر بلاد بره إيه بقى لماذا يمنعها من الصيام فلما كان غالب حاجة الرجل للمرأة إذا كان شاهدا وإذا كان حاضرا قيل لها لا تصوم المرأة وزوجها شاهد فخرج القيد مخرج الغالب وإلا إذا سافر الرجل وقال لامرأته لا تصومي وأنا غائب لا يحل لها الصيام لا يحل لها الصيام لو نص على ذلك لو نص على ذلك وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح طب افرض الرجل افرض ان هي هجرت فراش الرجل بالنهار وكلمة باتت تدل على الليل وحتى تصبح يؤكد ان المسألة بالليل لان داعي هذا الفعل لا يكون الا ليلا عادة فجاء النص وجاء الكلام عليه والا فان المرأة لو هجرت فراش زوجها نهارا لعنتها الملائكة ايضا إذا طلبها زوجها إنما نص عليه الصلاة والسلام على الليل أن داعية الفعل لا تكون إلا ليلا هو ده معنى أن الكلام يخرج مخرج الغالب فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له فلما شباب الصحوة ومن كنا نظن أن في التحري يمكن أن ينساق وراء مثل هذه الشبهات التي تشبه الدخان في الحروب مثل هذه الشبهات يثيرها هؤلاء العلمانيون على السنة سندا ومتنا ثم يزحفون من تحت هذه الشبهات لهدم السنة جميعا يبقى إذا نحن في أمس الحاجة إلى جيش من العلماء يذود عن السنة وعن حياض السنه وإنما كان الهجوم على السنة لأكثر من سبب أولا القرآن لا يستطيع أحد أن يطعن في لفظه ولا يدعي فيه نقصانا أبدا والقرآن له جلالة عند الناس أي واحد يقترب من القرآن يخلوه ولأن القرآن نقل بالتواتر بأعلى درجات التواتر العام نقل الجيل عن الجيل عن الجيل إنما السنة أكثر أحاديثها آحاد يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ممن لم يبلغوا حد التواتر ثم وضع الكذابون من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله فشككوا إيش عرفك قد يكون هذا مما وضعه الكذاب وأنت لا تدري فاختلط الغث والسمين واكثر الناس لا يعلمون جهود المحدثين في هذا الباب فينطلي عليه مثل هذا القول ثم يستندون الى ان الناس غير معصومين في النقل فيمكن ان يخطئوا ويجيب لك احاديث فعلا في البخاري ومسلم اخطا الرواه فيه يقول لك مثلما اخطاوا هنا لما لا يخطئوا في هذه اللفظه لا سيما وهي تخالف المعقول والمنقول والمتواتر والقواعد العامه واقعد بقى ايه يكركب لك الدنيا واكثر الناس لا علم له بهذا الواقع فبتنطلي عليه الشبهات السنه واسعه جدا لان هي الادله التفصيليه وهي البيان لكتاب الله عز وجل فان لم يكن هناك جيش يدفع عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يبقى في ايدي الناس شيء ان العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الامه أخطر مرض معلن حتى الآن هو مرض الإيدز ومرض الإيدز بيصيب الجهاز المناعي الذي معناه أن أي مرض مهما كان دقيقا وتافها يمكن أن يقتل الإنسان إذا أصيب الجهاز المناعي في العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة وبقاء هذه الأمة حية حتى الآن معجزة كون الأمة دي ما زالت حية ولم تمت مع ضعفها وكثرة أعدائها هذه معجزة أنها لم تمت وهذا أمل أن الله عز وجل هو الذي يكلأها بعينه وهو الذي يرعاها لكن لا بد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم هذا الغلام البيطري نشر كتابا أيضا كل كتب يا أخي عليها علامات الخذلان خذلان شوف أول كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النفاق ثاني كتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر شوف ال شوف الاسم عامل زي غاية المنى ها بتحريم الزواج استحباب الزنا ما تروش عن بعض ده بقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر وثالثة الأساس كتاب تبصير الأمة بحقيقة السنة ذهب فيه إلى أن السنة لا تثبت إلا من حيث الجملة إن في حاجة اسمها سنة بس واتهم أبا هريرة رضي الله عنه بالكذب مثل أسلافه من الروافض زي محمود أبو رية وهؤلاء الناس ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث في الحديث يا مفتري في الحديث ده انت لو قلت مثلا سيبويه لا يعرف ان الفاعل مرفوع لحصبوه بالحجاره وهو مؤسس العلم ده ده لما يأتي يقول ان البخاري لا يعرف شيئا في الحديث استاذ الدنيا نتيجة واحدة الإمام الكبير العلم البخاري الذي إذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن صاعد لما كان يذكر البخاري عنده كان يقول ذاك الكبش النصاح كبش النصاح يعني إذا خبط واحد راس ينيمه على طول دي معناها إيه؟ لا يثبت له أحد في باب المناظرة زي الكبش كده لا يغلب فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها لأنه جاهل ما طالع قال العلماء ولا جس بركبه بين يدي العلماء ويأتي بأحاديث العلماء كلهم قرروا معناها فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه ويأتي هو بمعنى في غاية الغرض آه لأجل أن تمر مثل هذه السموم آه في آخر صفحة في الكتاب على الجلدة كده من الخلف كتب بقى النياشين بتاعه جاب صورته وبعدين كتب بقى ايه الشهادات التي حصل عليها واعلى شهاده حصل عليها ان هو معاه دكتوراه في السموم وفعلا بيمارس تخصصه على اعلى مستوى فعلا دكتوراه في السموم وهو فعلا عنده دكتوراه في السموم بالفعل وبعدين يقول لك واحد تخرج معيدا في كلية الطب البيطري ثانيا حضر الماجستير رابعا أخذ الدكتوراه ايه الموضوع ده طب اي واحد ياخد تسجيل في الجامعه ما هو لازم يمر بالمراحل دي لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثة أربعة لأن أكثر الناس بيغره مثل هذه الناشئين حتى وإن كان في غير تخصص يعني المفروض الراجل ده ما يطلعش من الزرير إيه اللي دخله في وسط العلم ليه؟ ليه طلع من الزريبة ودخل في وسط العلم الشرعي وكتب؟ ليه؟ لما يقال انه كان معيد في الطب البيطري وماجستير في الطب البيطري ودكتوراه في الطب البيطري، طب لحد كده ليه يكتب في العلم؟ ما هو لحد كده هو غير مؤهل انه انه يمسك قلم بايده ويكتب في العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عين فورا وحاطط فورا بقوسين واخد بالك؟ بقرار وزاري ومحطط لك بين قوسين كانه قرار سماوي كده واخد بالك عضو باللجنة الثلاثية للسموم برضه لحد دلوقتي برضه ايه العلاقة بينه وبين العلم الشرعي حتى الآن أخذ ماجستير في الفلسفة برضه لحد دلوقتي برضه ايه علاقته بالعلم الشرعي احنا كنا منتظرين بقى يقول معاه ماجستير في الشريعة وفي دكتوراه في الشريعة وأخذ دبلومة في مش عارف الشريعة والبتاع الشيء الوحيد اللي هو أخذه قال لك ومعه دبلوم في القراءات طب دول في القراءات برضه ايه اللي دخلوا في العلم الشرعي لحد النهارده لكن اكثر الناس لا يقرا فلما يشوف بقى 10 15 من النياشين يقوم يختار يفكر الراجل ده على شيء مثل كما يعني يذكرون في صاحب الهر صاحب الهر واحد شايل القط ودخل السوق فواحد قال له ما هذا السنو والتاني قال له ما هذا الهر والثالث قال له ما هذا الهزاب والرابع قال له ما هذا السنو ها والخامس قال له ما هذا الخيصل ألا فقال كل هذه الأسماء أكيد ثمنه غالي فدخل السوق وبيعرضوا للبيع فأصاب درهما واحدا فرماه ضجرا وقال قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك هو قال على برضه كده ما أكثر ما يشينه وما أجهله في هذا العلم لكن كما قلت أكثر الناس أثير العناوين تعدى على لافتة الدكتور زميل الجراحين في بريطانيا ومش عارف ايه والنمسا وبتاع مش عارف ايه بتاع ثلاث تسطر زميل الجراحين وبتاع مش عارف ايه ومعاه دبلومة كذا و... ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عارف ايه الناس لما يبص للاسم وتحتيه ثلاث اربع سطور دبلومات ونياشين وعضويات والكلام ده يقول لك اكيد الراجل ده يعني لف كتير وعنده خبره والكلام ده. لما تقرا مثل هذا كله وتقرا اعتراضاته على الاحاديث تنشد قول الشاعر امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب والانسان يبكي غربه العلم والعلماء ان مثل هذا الانسان يصنف ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنه لكبار العلماء ما ظهر امثال هؤلاء الجرذام ابدا يعني جمعيه الرفق بالحيوان لها صلاحيات اكثر من لجنه كبار العلماء هذه حقيقه الدكتور احمد شفيق جراح الجهاز الهضمي وهو في مجال الطب احد المهره المعدودين لما قال انه اخترع دواء للروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجنات وهيئات عالمية لم لم يمنعهم شهرة الطبيب ولا مكانه العلمي ولا كثرة أبحاثه من أن يوقفوه عن العمل وأوقفوه عن ممارسة العمليات وأغلقوا له العيادة وقدم لمحاكمات ليه قال لك ارواح الناس مش لعبه رجل يعمل دواء من غير ما ياخد تصريح به تصريح عالمي يبقى ده تعريض ارواح الناس للخطر طب وتعريض دين الخلق للخطر ده ما يساويش حاجه لا يساوي شيئا رجل يكتب يقول ان البخاري لا يدري شيئا عن الحديث قال ولكن المأساة العظمى في أمتنا أنهم يأخذون الدين تبعا لشهرة الرجال ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم هو ده كلام طيب إيه بقى المبادئ العقلية عنده قال إن في البخاري ومسلم أكثر من أربعين حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب من الأحاديث المكذوبة إيه؟ قال لك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم قالها إلا بحقها قال هذا الحديث مخالف للقرآن طب فين المخالفة قال لك قال تعالى لا إكراه في الدين فليه يقاتل الناس طالما لا إكراه في الدين وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فذكرت ربنا اللي خلف من شاء فترك حرية الاعتقاد للناس يبقى ليه يقاتلهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قال لك أفأنت تكره فكيف يحل القتال آه الكلام ده ممكن ينطلق آه وكثير من الناس قد لا يجد جوابا أبدا وهو محتار لكن من كان عنده أثارة من علم علم تهافت مثل هذا الاعتراض وأنه لا يرقى إلى باب الدليل إنما هي شبهة تزال بالبيان وليست دليلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس الناس ثلاث مشرك صرف ومؤمن او مسلم ومنافق خلاص فالناس المقصودون في الحديث لا بد أن يكونوا يا الثلاثة يا واحد من الثلاثة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله خلاص فإذا أسلم الرجل يبقى داخل تحت الحديث يبقى طلع صنف خلاص فإذا نافق وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يبطن الكفر يبقى هيدخل تحت الحديث جميل إذا من الذي بقي المشركون إذا الناس في هذا الحديث هم المشركون ويبقى لفظة الناس هنا لفظة عامة أريد بها الخصوص لفظ عام مخصوص كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج الناس كل الناس ولا المسلمين فقط مع ان طلعت الناس لفظ عام ومحلى بالالف واللام كمان فيفيد العموم ومع ذلك فالكل يعلم ان المقصود بهذه الايه هم المسلمون دون غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم الا لا يحج البيت بعد العام مشرك خلاص فممكن اللفظ يكون لفظ عام ومعناه خاص وممكن يكون لفظ عام ومعناه عام كقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فجميعا من صيغ العموم ودي كمان الناس محلها بالالف واللام من صيغ العموم فدي عمومان في السياق فيفيد استغراق البشرية كلها فإذا إذا قسمنا الناس للثلاث أقسام دول وعرفنا أن القتال غير متوجه لمن آمن وبعدين هو غير متوجه لمن نافق إذا يبقى هذا الخطاب موجها إلى المشركين وقد جاءت رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين في إشكال في هذا الحديث في أي إشكال فيه إذا ثبت مسلك أهل العلم وقد نص أهل العلم على ذلك وهو كلام موجود في الكتب لكنه مغبون مغبون إذ حاد عن كلام العلماء وعارض السنة بكتاب الله عز وجل والإمام أحمد يقول إن من علامات الزيغ أن تعارض السنة بظاهر القرآن أن تعارض السنة بظاهر القرآن دي من علامات الزيغ زي الجماعة اللي ردوا حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى قال لك واحد ميت والثاني بيعيط هو مال ليه يعذب ببكاء أهله عليه مع أن البخاري رحمه الله بين ولفت النظر إلى أنه لا تعارض بين الآية والحديث فقال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبعدين حط بقى حتة الفقه بقى إذا كان ذلك من سنته يبقى خلاص أزيل التعارض بقى ده من الآية وإلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقاله طب ما هي دي زي برضه الميت يعذب بكاء أهله عليه يعني هيشيل ذنوبه وذنوب غيره كمان ليه؟ ذنبه لأنه ضل وذنب غيره الذي أضله فده مناسب يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى لا تعارض بينها وبين قول عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه لأن البخاري قال إذا كان ذلك من سنته يعني وصى بذلك قال إذا أنا مت الطمه شقوا الهدوم وسفوا التراب وحسسوني إن أنا ميت مثلا يعني وإن أنا ما متش خطير كل الناس تعرف إن أنا كنت غالي اعملوا كذا وكذا وكذا ووصى يبقى في هذه الحالة يعذب إنما إذا قال لا تفعلوا وأنا بريء مما تفعلون وقد تبرأ وهو حي مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر أخرى كلام مستقيم وكلام جميل وكده تلتحم الآيات مع الأحاديث لأن السنة جاءت بيانا للقرآن لا تعارض البيان لا يعارض المجمل المبين لا يعارض المجمل إنما جاء المبين ليبين إبهام المجمل فلما يثيروا بقى النقع والغبار ويعملوا تعارض ما بين السنه والقران وبعدين يطلعوا بالنتيجه الاتيه يقول لك القران قطعي والسنه ظنيه فاذا تعارض القطعي مع الظن يقدم الايه؟ القطعي. وحديث اخر برضه استدل به على ان البخاري لا يفقه. حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي فلم تلد منهن إلا واحدة وولدت نصف إنسان قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو استثنى أي لو قال إن شاء الله لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته حد في مشاكل حد حاسس ان في مشاكل كده فيه هو المغبون ده طلع منه شوية مشاكل المشكلة الأولى قال لك ان كيف لنبي من انبياء الله ان يشترط على الله فين الاشتراط قال لك يشترط عليه ان النساء يلدن ذكورا وليس اناثا لانه قال لك 100 فارس يقاتل في سبيل ايش عرفك انت بتقول 100 فارس وطبعا المراه لا تقاتل ممكن تطلع امراه يا اخي انت ايش عرفك بقى ان هتلد رجال عشان كلهم فرسان يبقى ده اشتراط على الله دي نمره واحد وطبعا مش ممكن النبي يشترط على الله يبقى الحديث مكذوب. نمرة اثنين إن هل يعقل إن في نبي من الأنبياء يجي كده في وسط الناس ويقول أنا ناوي أعمل الليلة دي كذا وكذا وكذا يا جماعة ومش عارف إيه الكلام ده؟ قال لك الكلام ده ينافي الحياء والكلام ده هو مش ممكن ده الأنبياء اللي هم الذين علمونا الحياء يبقى إذا الحديث ده مكذوب. مش ممكن يكون النبي ما عندوش حياء. واخد بالك؟ وبعدين نقطة مهمة جدا وحطيتها لك بين قوسين ازاي يوم واحد يكفي ان نبي يأتي 100 امرأة وبعدين هو في حيل يجيب 100 امرأة يمر عليهم شوف هذا العنين يستكثر شيء على نبي مؤيد من الله نبي مؤيد من الله النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه أوتي قوة أربعين رجلا أوتي قوة أربعين رجلا ولما يكون نبي مؤيد من قبل الله إيه المشكلة اللي فيه وبعدين بيقول وبعدين قام قايل ايه وبعدين قال له يعني انتبه فانه مهم جدا قام حطيتها لك من قسمين ايه بقى اللي مهم جدا قال لك ان يوم واحد يكفي للعمليه فشوف يا اخي لما يضطرنا هذا المغبول ان احنا احيانا نتكلم كلام صريح لرد مثل هذه الفريه النكراء راس المال بيساعدك طيب نفتح معارض في كل مكان وساع قال لك ماشي راس المال مساعدني فكذلك العالم كل مكان راس ماله كبير في في الفقه والحديث والتفسير واللغه والكلام ده كل ما يفرق ويغرب ويسحب الادله من هنا وهنا وهنا ويجمع يعني يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سورة يوسف ألف فائدة ألف فائدة ولما جاء يرد على الجهمية قال أما شبهتهم الأولى فالرد عليها من مئة وخمسين وجها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مية وخمسين لما يرد عندهم الجهمية عندهم شبه كثيرة يمسك الشبهة الأولى يرد عليها من 150 وجه قول لي بقى الجهميه يفتحوا اي باب اذا كان هنرد عليهم من 150 وجه. اذا ما نفعش الاولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى الخامس ما نفعوش يبقى كلهم على بعضهم. عالم رأس ماله عالي فيجيب بيت شعر على كلام للعرب على كلام للفقهاء على مش عارف ايه الكلام ده وتجد عنده ثراء زي صاحب رأس المال العالي حب يعمل مصنع هنا يعمل ومصنع هنا يعمل ويفتح معارض وبتاع غير راجل رأس ماله 10000 جنيه قال لك نجيب شوية بقى جبنة وشوية مش عارف ايه وشوية بتاع وماشي كده على القد مش عارف يا عم ما تفتح لك فرع تاني بقالة برضه يقويك وبتاع يقول لك منين؟ ده انا يدور الفرع ده مش عارف املى الارفف رأس ماله ضعيف فمش قادر يمشي كذلك العالم أو طالب العلم لما يكون رأس ماله ضعيف تجد حججه متهافتة وغير مقنعة فيفتح الكتاب يلاقي شيخ الإسلام عمال يشرح ويغرب ويبحر وبتاع فيقعد يحلم قيمة ساعة كده وهو قاعد على المكتب يقول يا سلام روح ده شيخ الإسلام كده وامسك بقى دهوت احطه كده واناظر ده ومش عارف افحم ده واعمل ده وخلي ده ونطلع كده ننصر السنه واخد بالك وفي الاخر يلاقي نفسه قاعد على المكتب ما عملش حاجة مرت عليه عشر سنوات ولا يستطيع أن يحرر مسألة فرعية ينفع الكلام ده؟ يعني 15 سنة إذا أردنا أن نقول كوادرنا المتميزة كم واحد قد تفاجأ أن القاهرة الكبرى ما فيهاش 10 وأقصد بالكادر المتميز اللي هو يقف ما فيش حد يعرف يكسره يبقى ده يدل على ان احنا ما طلبنا العلم بطريقة صحيحة، لماذا نطلب العلم؟ لان احنا في معركة الذود عن السنة والدفاع عنها. لما واحد يجي يقول لك ان البخاري فيه حديث موضوع، تعرف ترد عليه؟ ما تعرفش. كل اللي تقدر تقوله ان العلماء اجمعوا على صحة صحيح البخاري. بس ما تعرفش تقول اكتر من كده. وان البخاري قال أنه انتقى أصح الصحيح ووضعه في كتابه. هو ده قصارى اللي أنت تقدر تعمله. لو هو ماكر بقى يقول لك يا سيدي ما هو الدار قطني تعقب البخاري. وعارض البخاري وأبو حاتم الرازي برضه عارض البخاري. في أحاديث كذا وكذا وكذا، بل ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري وما فيش حد عمل في البخاري زيه فيه بعض الاحاديث اقر فيها بالغلط في صحيح البخاري زي حديث المعراج الاسراء والمعراج اخطا شريك بن عبد الله بن ابي نمر راوي الحديث عن انس بن مالك في عشر مواضع عشر مواضع والحافظ بن حجر جاب المواضع اللي غلط فيه قال لك مش ده البخاري فما تقوليش اجمع العلماء فالحديث ده غلط في البخاري هتقول له لا مش غلط يقول لك وما يؤمنني ان يكون غلط مثل غلط الحديث اللي ابن حجر اقره فانت لا تستطيع ان ترد على امثال هؤلاء الا ردا مجملا لا ينفق في سوق البحث يبقى ايه الحل انك انت تكون ماهر ومتمثل وعارف بقواعد اهل الحديث علماء الحديث لهم منه في اعناق المسلمين لكن بكل أسف نحن الآن في زمان هضم حق أهل الحديث واتهامهم بالغباوة وإن هم لا يفقهون شيئا في الحديث إلا نقل الأسانيد فقط حتى قال قائلهم في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قال إن المحدثين والفقهاء زي البنة والمناوي مين المهندس العبقري الكويس اللي احنا بنقول الله الله عليه اللي بيناول بيقول له خد يا معلم الطوبه ولا اللي ماسك الطوبه عمال يعدلها و... قال لك المحدثين هم العامل اللي بيناول الطوبه والفقهاء هم البنه بقى يعني طلع المحدث عيب كل شغلته يقول خد الطوبه يا معلم بس يعني عنده عضلات بس لكن ما فيش مخ هو ده قدر المحدثين وهو ده جهد المحدثين هذه المجالس عقدناها لنبين ان افضل الفقهاء هم المحدثون وسنبين ذلك بالبرهان لا بالدعوه وان اهل الحديث شامه لا يستطيع الفقيه ان ينتفع بالسنه الا من خلالهم لان العلماء اتفقوا انه لا يؤخذ حكم شرعي من حديث ضعيف طب الفقيه الصر ملوش علاقة بالتصحيح والتضعيف إذا كنت إذا قلنا العلوم تخصص المحدث يؤخذ علمه في الحديث والفقيه يؤخذ علمه في الفقه والمفسر يؤخذ علمه في التفسير واللو الرجل النحو يؤخذ علمه في النحو يبقى الفقيه قبل أن يأخذ الحكم الشرعي من الدليل يسأل المحدث أثبت هذا الحديث فنأخذ الحكم منه أم لا إذا المحدث فتح له الإشارة الخضراء أيوة صحيح يبتدي الفقيه يشتغل يبقى دور المحدث دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء انت بتقف عندك صحيح البخاري مطبوع في مجلد هل تعلم كم سنة صنف البخاري رحمه الله هذا الكتاب في كم سنة في سبع عشرة سنة سبعتاشر سنة هذا الإمام الذي كان يحفظ ثلاثمائة ألف حديث يمر فيها كالسهم كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد ثلثمائة ألف حديث لا يدخل له إسناد في إسناد ولا رجل مكان رجل ولا متن مكان متن أبدا يمرق فيها يعني يذكرون في ترجمته أن أبا زرعة الرازي وأبا حاسم الرازي كان يجلسان بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي الشيخ الكتاب والبخاري يمر في العلل مرور السهم فهذا الإمام الذي كان يحفظ ثلاثمائة ألف حديث يصنف كتابه في قرابة عشرين عاما أهو الواحد مننا الآن يقعد كده ثلاث أربع ليالي يطلع له كتاب ويطلع جزء ورا جزء ورا جزء الله يرحمه الشيخ المطيعي كان يقول عندهم إجهاد هل تأليف تحقيق كان من ثلاثين سنة قلما تعرف اسم محقق جديد كان المحققون قلة الشيخ عبد الرحمن بن أحمد المعلم اليماني والشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد محمد سعيد عبد الباقي عبد السلام هارون محمد أبو الفضل إبراهيم علي البجاوي محمد إبراهيم زايد كان مجموعة كده بيحققوا الكتب فقلما كنت تجد اسما جديدا ليه ما كانش في ذلك الوقت الفهارس العلمية ملأت الدنيا وأصبح الوصول إلى الفائدة قريب المنال في النهاردة بقى كل سنة أبو عبد الله الأثري أبو أبو عبد الرحمن الأثري أبو مش عارف إيه حتى كما يقول الشيخ الألباني صارت الأثري موضة العصر موضة العصر عشرات المحققين اللي انت ما تعرفش من اين جاء ولا تعرف قدرهم من العلم ولا تعرف هل زكاهم العلماء ام لا يلعبون بالتراث ويسرقون جهود الناس واي رجل يعني مثلا دارس في كتب الشيخ الالباني يعلم ان اكثر هؤلاء يسرقون تخاريج الالبان بس انت عارف اللص الظريف الخفيف اللي هو مش عايز يتكشف يسرق بقى ايه ويغير تخريج الالباني شويه اذا كان الالباني جايب كتاب جزء وصفحه هو يجيب رقم حديث اذا كان الالباني جايب رقم حي يجيب لك جزء وصفحه اذا كان الالباني مثلا بيعمل طبعه بولاق لا هو يعمل طبعه السلفيه وهكذا والعمليه مكشوفه اذا مثلا الالباني قدم البيهقي على احمد او احمد على البيهقي يقدم لك ويرتب لك ومش عارف ايه الكلام ده واخد بالك علشان ما يتكشفش لكن اهل الصنعه يعلمون ان هذا مسروق وهذا مبتكر فخرج كثير جدا من هؤلاء الناس يكتبون الكتب العلماء المتقدمون ما كانوا يفعلون ذلك مره محمد بن ابي حاتم الوراق سمع واحد كده من اهل العراق وانت عارف اهل العراق كانوا يمتقصون الافاضل فسمع واحد يقول ان البخاري لا يحسن يصلي فوجعته الكلمة دي فنقلها للبخاري قال له تصدق في واحد بيقول إن البخاري لا يحسن يصلي فقال البخاري لو شئت لسردت لك عشرة أحاديث عشرة آلاف أح... ألف حديث في الصلاة عشرة آلاف حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي هذا إذا كنت عايزني أسرد لك عشر آلاف حديث في الصلاة خصوصا سردتها لك قبل أن أقوم من مجلسي يبقى اللي عنده عشر آلاف حديث في الصلاة ما يعرفش يصلي فالإمام البخاري صنف كتابه على أوثق القواعد العلمية المعروفة عند أهل الحديث فنحن إذا علمنا كيف صنف البخاري رحمه الله كتابه ثم كيف وضع أهل الحديث الموازين في نقد الرواية وفي قبول الأخبار لعلمت عظمة المحدثين وعلمت مدى قدر جميلهم في عنق الأمة هم الذين تركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا ملذاتهم وشهواتهم في سبيل تصحيح لفظة واحدة يعني في قصة ذكرها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين من طريق أبي نصر الوراق يقول أبو نصر الوراق هذا متروك لكن القصة وردت من طريق الطيالسي أبي داود الطيالسي عن شعبة ونبه عليها أبو الحجاج المزي في كتاب تحفة الأشراف فالقصة ثابتة يقول أبو نصر الوراق جلسنا بباب شعبة نتذاكر السنة فقلت حدثنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية هو خلص الحديث من هنا وشعبة كان خارج من إيه من باب الدار سمع بقول الحديث ده أم لفه ألمين واخد بالك وداخل تاني الدار كان شعبة معاه عبد الله بن إدريس المهم قعدوا على قد ما قعدوا في الدار وبعدين شعبة طالع لقى أبو عار أبو النصر أبو الحارث الوراق نصر بن حماد أبو الحارث الوراق مش أبو نصر أنا سبق لساني أبو الحارث الوراق اسمه نصر بن حماد هم طلعوا بعد القعدة بتاعتهم لقى لقى عمال يعيط قال هو بعده يبكي يعني هو له له عين يعيط فقال عبد الله بن إدريس إنك لصمت الرجل قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث وسرد شعبة قصته مع هذا الحديث شعبة ده كان حافظ ألوف مؤلفة فلو كان عشر آلاف حديث بس لهم القصة اللي أنا هحكيها ديت لعلمت مدى ما بذله شعبة في طلب الحديث وفي تصحيح الحديث قال أنا سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث قلت له سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء إنما شعبة سأل أبا إسحاق لأن أبا إسحاق كان مدلسا كان يدلس تدليس الإسناد تعرف عشان أوري لك خطورة المسألة وليه شعبة لف الدنيا ورا الحديث ده خشية أن يكون أبا إسحاق دلسه إيه معنى دلسه تعرف الدلس اللي هو اختلاط النور بالظلام لسه يا دوبك داخلين في بعض يعني مش مش ظلام 100% فيقال فلان دلس اي فعل شيئا في الخفاء فتدليس الاسناد خصوصا بقى اللي احنا نتكلم عليه العلماء بيعرفوه بيقولوا هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه ازاي يعني مثلا لا سمح الله انا شيخكم مثلا ماشي وعندي اسانيد بقول حدثنا فلان عن فلان وانتوا تلامذه ماشي معلش انا بس بضرب مثال يعني كلام على المجاز وليس على الحقيقه اعترك يا شيخ آه انا مثلا في زمان الامام احمد ماشي مثلا يعني عشان نأثر بس الاسناد سأقول حدثني وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن علقمة مثلا أو عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود خلاص كده تحفظوا الإسناد ده ولا نكتبكم بقى في دواوين الضعفاء المتروكين ادي عندنا ايه بلاش اللي طول الاسناد نجيب اسناد صغير اللي انا مثلا من طبق الامام احمد قل حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس خلاص كده صغير اسناد صغير أهو. سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس اسناد مدهش انا اللي قلت حدثنا سفيان طب انت لما تحب تروي هذا الحديث عني هتقول ايه تقول حدثنا فلان اللي هو المذكور ماشي قال حدثنا سفيان ادي المذكور اهو خلاص ادي واحد قال حدثنا ابن عيينة ادي اثنين عن الزهري ادي ثلاثة عن انس ادي اربعة يبقى انت بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كام اربعة انت تلميذي واخذت مني وثبت لقاؤك بي وبعدين حصل لك ظرف سافرت فغبت عن المجلس بتاع النهارده طب انا قلت في المجلس ده 10 15 حديث جداد وانت غايب وانا بقى لا اعيد مجلسا ما بكررش الاحاديث اللي بقولها فانت لما رجعت من السفر سالت زمايلك خدتوا ايه؟ فقلنا لك والله احنا خدنا 10 15 حديث جداد. طب انت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني؟ ولا ترويهم عن زميلك؟ عن زميلك ما انت ما حضرتش. خلاص كده؟ فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى دخلنا بقى في ال- في الدائره الحمراء. يا يبقى مدلس يبقى كذاب. إذا قال حدثني يبقى كذاب وإذا قال عني يبقى مدلس. فيبقى أنت بقى عشان تروي الأحاديث اللي فاتتك دي لابد أن تقول حدثنا سين عن المذكور قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس يبقى بينك وبين الرسول كام؟ يبقى نزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة بقى بينك وبينه كام؟ خمسة والعلو اللي هو انك انت تقلل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان سهوة عند المحدثين يصرفوا الاموال عشان الواحد منهم يعلو درجة فيقوم يصعب عليك تقول بقى بعد ما كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة يبقى بينه وبينه خمسة فيعز عليك المسألة دي فتقوم تعمل إيه؟ تقوم تسقط صاحبك وترويه عنه خلاص كده يبقى نرجع بقى لتعريف التدليس قال لك هو ان يروي الراوي اللي هو صاحبنا اللي ساق عن شيخه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه لانه كان غايب التعريف واضح ولا فيه صعوبه اه فده اسمه تدليس الاسناد وده اكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد تدليس الاسناد فابو اسحاق السبيعي كان ساعات يسقط واحد من الاسناد ويقول عن فلان طب واحد يقول طب ما هو كده ما يبقاش كذاب ليه نقول اصل كلمه عن فيها ثوب اتصال يعني لها وشين كده وش في الانقطاع ووش اخر في الاتصال يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت حدثني ابن تيميه ينفع حد ممكن يلتبس عليه ان الكلام ده كذب ليه ببساطه شديده لان ابن تيميه ميت سنه 728 واحنا بقى في القرن الخامس عشر لكن لو قلت عن ابن تيميه انه قال حد يقدر يبرق لي ولا يبص لي كده بعين رضيف ها لا ليه؟ انت هتقول لي ازاي عن هو سمعت منه اقول لك انا قلت انا سمعت عن يا اخي عن كتب خلاص كده يبقى اذا لفظه عن واسعه فالمدلس كان يقوم مركبها وداخل بها على المين؟ على الح- على المحدثين ما تقدرش تقول له انت كذاب لان يقول لك انا ما قلتش حدثني عشان كده اللي بيدلس عمره ما يقول حدثني ابدا لو قال حدثني يكذبوه ويقولوا كذاب ويخطفوه على طول لكن كل يقول عن ولذلك انتم مثلا بتقراوا في كتب الحديث فلان مدلس وقد عنعنه مش كده قد عنعنه اي رواه بلفظ عنه عشان مش حد يعرف ينسفه المهم ان ابو اسحاق السبيعي كان ممن يدلس الحديث اسناد شعبه بن حجاج كان يكره التدليس جدا وما يطيقوش وكان يقول التدليس اخو الكذب وكان يقول لان اشرب من بول حمار حتى اروي ظمئي احب الي من ان ادلس وكان يقول لئن ازني احب الي من ان ادلس طبعا العباره واضح انها خرجت مخرج التمثيل والا يعني لو كان لابد يزني ولا يدلس لا يدلس ها لكن ده المساله خرجت مخرج الايه؟ التنفيذ كقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده مش مش حريه الكفر ها؟ مش حريه الكفر وكقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو. يعني لو ذهب لابي بكر الصديق ينفع يشهد مكانه؟ ما ينفعش. وكقول ابراهيم الناخع لما واحد جاي يساله عن العقيقه قال له عق ولو بعصفور. مع ان العلماء اتفقوا ان العقيقه لا تحل لا بالعصافير ولا بالبط ولا بالوز ولا الكلام ده. انما تكون مما من الازواج الثمانيه المذكورين في سوره الانعام. المهم ان شعبه كان شديد النكير عن المدلسين، فابو اسحاق تبع مدلس فهو ما كانش بيقبل منه اي حديث لما يساله انت سمعت هذا من شيخك ولا لا؟ فلما سمع هذا الحديث من ابي اسحاق قال له اسمعته من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب يبقى أكيد عملها طالما غضب وزعل واتنرفز وبتاع وقال له ما رضاش أكيد عملها فكان جالس في المجلس مع أبي إسحاق السبيعي مسعر ابن كدام ومسعر ابن كدام أحد الأئمة الثقات الكبار الحفاظ كان أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف تعرف يعني المصحف؟ يعني كما لا يوجد في المصحف نقطة زيادة ولا فصلة زيادة ولا حرف زيادة كذلك مسعر في حفظه هو كالمصحف مسعر المصحف فمسعر بن كدام لما لقى شعبة غضبان وبتاع وابو إسحاق لما لقى ابا اسحاق غضبان وشعبة مصر يعرف سمع ولا ما سمعش قال له يا شعبة إن عبد الله ابن عطاء حي بمكة اخطف رجله طب ده شعبه ده كان فين؟ كان في البصره. قال له اخطف رجلك لمكه. هم عندهم صواريخ ولا عندهم عربيات ده هيركب جمال وجحوش وعمر وبغال وغير كم شهر على وصل مكه. ها؟ قال له اذا كنت عايز تتاكد اخطف رجلك لحد مكه. قال شعبه فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. المهم ان هو خرج من البصره وذهب الى مكه فلقي عبد الله بن عطاء رجل وكان رجلا شابا قال له حديث الوضوء قال له عقبة بن عامر يا سلام على الفراسة هو يعني على الوضوء ما فيش غير حديث واحد أول ما يقول له حديث الوضوء يقول له عقبة بن عامر ليه بصرة يعني فهموها كده قال له عقبة بن عامر قال له نعم سمعته من عقبة بن عامر قال لا لا ابتدينا بقى في الشغل بقى يبقى عملها ابو اسحاق السبيعي سقط مات خلي بالك من عدد الساقطين من الاسناد قال له لا انما حدثنيه سعد ابن ابراهيم سعد بن ابراهيم ده مدني اهل المدينه قال شعبة فلقيت مالكا في الحج فقلت له حج سعد بن إبراهيم قال ما حج العام قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر قال لا ولكن حدثني زياد بن مخراط من عندكم خرج من البصرة قال فانحدرت إلى زياد وأنا كثير الشعر وثق الثياب فقلت حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر قال لا قال ليس من حاجتك قال فما بد قال له مش انت يعني مش هينفعك انت راجل بتاخد البضاعه الجيده والاسانيد القويه المتينه فده بقى مش مش هينفعك قال له لابد قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتاتيني قال فدخلت الحمام اغتسلت وغسلت ثيابي واتيت قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبه بن عامر قال لا حدثني شهر بن حوشب فقال له شهر عن من؟ قال عن ابي ريحانه عن عقبه بن عامر يبقى صارت كم واحد بقى؟ اربعه عرفت التدليس بيعمل ايه؟ وشعبه لف الدنيا عشان ايه؟ حديث واحد لو كل لو عشر آلاف حديث عند شعبة كل حديث له قصة زي دي لوجب لنا أن نك لوجب علينا أن نكبر شعبة ونعرف المحدثين عملوا إيه حتى جمعوا الأحاديث من الع... من الآفاق وصنفوها وضعوها في الكتب وهيئوها قال شعبة حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا أصل له والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي لأن فيه فضيلة عظيمة من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية فضل عظيم طبعا لا يفوتني أن أنبه أن هذا الحديث صحيح لكن ليس من الطريق الذي أنكره شعبة برضو الفضيلة ثابتة بحمد الله كما في صحيح مسلم ولكن من طريق آخر ومن وجه آخر غير الوجه الذي وقع لشعبة ابن الحجاج رحمه الله وأنكره فتصور بقى لما العلماء والمحدثون يجوبوا في الآفاق ويصنفوا الكتب ويرتبوها كما يعني ذكر السيوطي رحمه الله وهو بيذكر أهل الحديث وتصنيف وتصنيفهم للكتب قال و وأول أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر يعني عمر بن عبد العزيز وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب أول جمع للأبواب اللي هو باب الطهارة باب الصلاة باب الزكاة الكلام ده الأبواب الفقهية يعني أو الأبواب المتشابهة وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن هشيم كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك ولد المبارك اللي هو ابن المبارك وأول الجميع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده والأول والبخاري يعني على على الصحيح على الصواب في الصحيح أفضل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما وبعد القرآن ولهذا قدما يعني ليس بعد البخاري ومسلم أصح بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم يبقى العلماء الكبار كابن جريج وهشيم ومالك ومعمر بن راشد الحداني أبو معمر البصري أبو عروة البصري وابن المبارك دول صنفوا على الأبواب إنما أول واحد جمع الحديث الصحيح واقتصر عليه هو البخاري ثم مسلم واتفق العلماء ان البخاري افضل من مسلم واحاديثه اقوى وشرطه امتن من مسلم رحمه الله لكن ليس بعد القران اصح من هذين الكتابين إذا إذا نظرنا إلى طريقة جمع العلماء للحديث وتصنيفهم لهذا الحديث ووضعهم القواعد التي شهد الأعداء قبل الأصدقاء أنه لم تتفسق أذهان بشر قط في أمة من الأمم إلا في أمة المسلمين عن مثل هذا العلم إلا فيه يعني جلد السيهر ده مستشرق محترف على الإسلام وأهله قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم انت عارف أصح إسناد عند النصارى للإنجيل لانقطاع فيه 300 سنة يعني انقطاع يسقط فيه قرون وأمم انقطاع بين واحد وواحد 300 سنة احنا عندنا الانقطاع لو ثانية واحدة يسقط بيه الحديث تعرف ابن معين وابن معين ده حبيب رحمة الله عليه حبيب يعني المشتغلون بالحديث يحبون ابن معين أبو زكريا أبو زكريا ده بقى كان له قفشات حلوة كده يدخل مثلا المجلس انت عارف المحدثين بقى كانوا تعبانين رايحين جايين ما بيناموش فيعني لو واحد منهم عسله في المجلس تعسيله كده ونام نومه يبقى معذور غلباء بيلف بقاله يومين ما نامش يعني شوف ابن ابي حاتم الرازي بيقول دخلنا مصر فظللنا سبعة أشهر ما ذقنا فيها مرقا ما كانوش لحم سبع شهور نهارنا نطوف على الشيوخ وليلنا ننسخ ونصحح فبيقول ففي يوم من الأيام ذهبنا إلى درس شيخ فقالوا لنا مريض قلنا فرصة نأكل فرصة بقى طالما المحاضرة الشيخ غاب هيبقى عندنا ساعة زمن نروح السوبر وناكل بقى ناكل اللي نفسنا فيه فراحوا ايه قال فاشترينا سمكة عظيمة يعني كبيرة هم خدوا السمكة وراحوا الدار كان موعد الشيخ اللي بعديه جه تركوا السمكة في البيت وراحوا بقى للشيوخ يلفوا ويكتبوا بتاع ثلاث أيام مش عارفين يقربوا من السمكة دي قال حتى خشينا أن تفسد فأكلناها نيئة قال لك وجع بطني ولا اخترت حاجة واخد بالك وكانها نيئة فيش فيش وقت طول النهار بيلف ورحلاتهم كانت مديدة وطويلة أبو حاتم الرجل يقول إنه دخل من الري لنيسابور لخراسان للقدس للشام لمصر ورجع عدى على رجله سبعة آلاف فرسخ مشيها على رجله يبقى العداد بتاعه قلب كم مرة؟ ها؟ قلب العداد كم مرة لما يمشي سبعة آلاف فرسخ على رجله؟ قال ثم تركت العد زهق حياته كلها لف بلف فطبعا طول النهار بلف وبتاع فممكن واحد يجي المجلس يقعد جنب العمود بيسمع الشيخ ممكن ينام له شويه كده ابن معين ده كان بيحب يصطاد الحاجات دي يوم جاي في مجلس كله عمال يكتب ابن معين بقى ايه عمال يقلب بقى بصره رايح جاي ما هو بقى نصب نفسه حارسا على حديث الرسول عليه الصلاه والسلام نصب حياته للمهمة دي فيقوم بقى ايه الشيخ يقول حدثنا فلان مثلا عن فلان عن الأعمش قام بص لقى واحد عم عند الأعمش كده وقام ايه وقام نايم كده خلاص يكتب كده لما وصلنا إلى الحديث الفلاني عند الأعمش نام فلان خلاص كده وما صحيوش يسيبه ينام براحته نام له خمس دقايق عشر دقايق الشيخ قام قايل حديثين ثلاثة أربعة خمسة وقام جاي في الحديث العاشر وقال عن الأعمش قام صاحبنا إيه؟ فبص كده قال الأعمش الحمد لله أنا ما فاتنيش حاجة. خلي بالك إن فاتوا عشر أحاديث بس المشكلة إن جه عن الأعمش برضه صحي وهو بيقول عن الأعمش خلاص؟ قام قايل عن الأعمش عن فلان قام بدأ يكتب عن فلان يبقى ركب إسناد غلط ولا لأ؟ حط يفكر اسناد غلط على متن غلط ولا لا على متن غلط يعرف بقى يحيى بن معين ان الجدع اللي نام ده فاتوا عشر احاديث الاحاديث الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا يصادف بقى ان صاحبنا بقى قام قاعد بقى شيخ وعمال يحدث وحدثنا فلان فيقول له كذبت لم تسمع هذا ليش؟ قال له انت كنت نايم نمت من الحديث الفلاني للحديث الفلاني واذا ما كنتش مصدقني اصحابك جميعا لا يوجد حديثك هذا عندهم عن الاعمش اذا كنت مصدقني كلهم كانوا قاعدين معاك خلي واحد منهم يطلع ان الحديث الفلاني من روايه الاعمش عن فلان يبتدي يشوف الحديث ده هو ما يلاقيهوش عند ولا واحد يبقى دخل له حديث في حديث ولا لا اسناد في اسناد ولا لا قفشوا ابن معين بقى وقام مسجله العمليه دي كانت حياتهم كده كانت حياتهم كده مرة أحمد بن حنبل رحمه الله وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مثال لرفقاء الطلب والأحبة في الله وكانوا بيعظموا بعض يا ريت طلبة العلم يعظموا بعض يحبوا بعض ويتقوا الله في بعض ما كانش أحمد بن حنبل ينادي أبدا يحيى بن معين باسمه على الإطلاق ولا يحيى ينادي أحمد بن حنبل باسمه أبدا إنما كان يناديه بالكنية مرة عرض على الإمام أحمد إسناد فيه رجل ما كانش الإمام عارف الرجل ده حاله إيه كذاب ولا ثقة ولا مغفل ولا فقال ليت أن أبا زكريا هنا فواحد قال له وماذا تفعل به قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن شغلته شوف بيتواضع له إزاي مع أن الإمام أحمد إمام كبير مقدم في معرفة الرجال وفي الحكم على الرواة لكن لا يهضم حق يحيى أبي زكريا فمر الإمام أحمد آه، جاي كده فلقى يحيى بن معين قاعد في ركن كده ومعاه صحيفة وعمال يكتب أحاديث كل ما واحد يقرب منه يتني الصحيفة كده عشان مش حد يعرف هو بيكتب إيه فلما جاء الإمام أحمد قال ماذا تكتب يا أبا زكريا قال أكتب صحيفة أبان عن أنا أبان بن أبي عياش ده متروك الحديث وكان شعبة من أشد المنكرين عليه وكان يتكلم فيه بكلام قوي فأبان بن أبي عياش لما شعبة اتكلم فيه وانت عارف العلماء الربانيين إذا جرحوا رجلا فجرح فجرحهم لا يندم فجرحه لا يندمج إذا جرحوا واحد خلاص يفضل جرحه ينزف عشان كده إياك أن تتعرض للعلماء الربانيين عشان يتكلموا فيك ولو واحد منهم اتكلم فيك هتسقط مش هتقوم لك قائمة فخلي بالك فشعبة لما اتكلم في أبان فأبان قال يا جماعة خليه يحل عني بقى يخف عني وراح أبان لحماد بن زيد قال له خليه يعمل فيا معروف بقى عمال يتكلم فيا والعالم كلها تجنبوني فحماد بن زيد مرة طالع للصلاة فوجد شعبة راكب البغلة فقام ماسك بلجام البغلة وقال له يا أبا بسطام هي دي كنية كنية شعبة أبو بسطام اللي هو الضخم الذي يحدث عن الضخام زي الشيخ سيدنا قال حدثنا الضخم عن الضخام أبو الخير ولا شعبة الخير أبو بسطام رحمه الله المهم قال له يا أبا بسطام ألا تكف عن أبان قال له لا قعد يقول له طيب معلش وبتاع مش عارف ايه حماد بن زيد امام كبير كان له خاص فشعبه قال له طيب سيبني كده ثلاث ايام استخير فيه شوف بقى انا استخير فيه بقى اما اشوف هنوصل معاه لايه بعد ثلاث ايام قبل حماد بن زيد قال لا استطيع السكوت عنه انه يكذب على رسول الله لا سكت عنه ولا جنب ابدا وما سكت عنه المهم ان ابان بن ابي عايز ده له صحيفه عن انس كلها ساقطه كل الاحاديث بتاعتها مضروبه فابان ها اكتب ابان قدامك كده في الهوا كده واكتب تحتها ثابت قريبه من بعضها ولا لا؟ قريبه من بعضها لا سيما زمان كان الناسخين كتابتهم عفاريت كده دخلوا الحروف في بعضها والناسخ ما كانش عنده وقت ما كانش بيرفع القلم كده كل شغله كده تبقى عايز تفصل الكلمات تعرف الكلمه دي اخرها ايه ما انتش عارف اخرها ايه واخد بالك ويعرف الكلام ده الذي عانت عانى المخطوطات وعالجها بالذات يا جماعه القدام فثابت وابان يقوموا الاثنين لما تكتبها الكتابه العفاريتي دي يقوموا الاثنين زي بعض طب ثابت عن انس ثابت بن اسلم البناني ده ألمع الرواة عن أنس وهو ثقة ثبت حافظ جليل القدر لازم أنسا أربعين سنة خلاص يبقى لما يجي لك حديث ثابت عن أنس تعمل إيه تديله تعظيم سلام على طول تقول له اتفضل جواز مرور ليش ثابت عن أنس علامة الجودة طب وأبان عن أنس شوف بقى شوف الكدر ابان عن انس فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض إذا أبنبأت مكان ثابت يبقى الحديث الموضوع الكذب مررناه وبقى صحيح فقام يحيى بن معين عمل ايه؟ قال لك احسن حاجه عشان اريح دماغي احفظ صحيفه ابان كلها. فاذا جاء رجل فحرف ابان وخلاها ثابت وحاول انه يمرر علي الحديث وخليني ابلعه اقول له كذبت. بل هذا عن ابان عن انا. مش عن ثابت عن انا. فالعجب انهم كانوا يحفظون حتى المكذوبات ليدافعوا عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ولهم في ذلك أعاجيب يعني أفنوا أعمارهم في وضع أسس وقواعد هذا العلم فمن عجب إن الشهر الماضي طلعت امرأة قالوا لي إنها طلعت في التلفزيون والكلام ده اتنشر في مجلة قالت إن العلماء السقاط ما هي امرأة واخد بالك العلماء الثقات قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط فاحنا مش عارفين نجيب الحديث كلها منين شوف شوف الغبن وشوف الهوان عشان بقول لك ان جمعيه الرزق بالحيوان لها سلطه اقوى من لجنه كبار العلماء لان ما عندناش لجنه كبار علماء امراه تطلع تقول هذا الكلام في بلد الازهر ولا تحاكم ده ايه اللي بيحصل في الدنيا ده يعني بلغ الهوى جنى لدرجة ان امرأة تتكلم في علم الحديث مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين مفيش امرأة تدخل في علم الحديث ولا سمعنا بامرأة قص محدثة بمعنى النقل امرأة ناقدة يعني تعرف الصحيح من الضعيف أكثر يعني ما تحرزه امرأة إنها تحرز رواية كتاب يكون عندها سند اخذت نسخه اخذت جزء اخذت مش عارف ايه وترويج بس كده لكن تتكلم بالاسانيد وتقول هذا صحيح وده زاد الثقه وده شذوذ وده مش عارف ايه الكلام ده الكلام ده مش كلام مش بتاع النسوان ها والنسوان لغه عربيه فصحى عشان برضه ما يزعلوش مننا لكن هذا العلم علم الحديث ونقد الاسانيد والتذوق والملكه والكلام ده هو علم الذكران من العالمين فلما يصل بنا الهوان ان امراه تتكلم وتقول ان لم يصح عن النبي الا 17 حديث فمش عارفين جابوا الاحاديث دي كلها منين. فعلم الحديث يا جماعه الدروس هذه الدروس التي نلقيها القصد منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الاخبار وذلك عن طريق الاسناد. بنقرا الاسناد اسناد البخاري قراءه صحيحه. ثم نذكر لطائف الإسناد والصنعة الحديثية اللي البخاري استخدمها في الإسناد بتاعه ومن مميزات هذه الطريقة إنها تنمي ملكة الاستنباط عند طالب العلم أفضل من طريقة دراسة في الفقه على في الكتب الفقهية المعاصرة يعني مثلا تيجي تدرس عايز تدرس فقه يقول لك ندرس منار السبيل أو ندرس مثلا المغني المجموع ندرس أي كتاب من كتب الفقه المصنفة تبص تلاقيه يقول لك تسأله إيه نواقض الوضوء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا طيب تجيب له مسألة جديدة تقول له هل عندك دليل عليها؟ يقف محتار ليه؟ لأنه لم يتع... لم يعني يتمرن على التعامل مع الدليل انما حفظ الاحكام الفقهيه المجرده من الكتب لا انا بقول لك بقى انا هجيب لك حديث وهعرفك ازاي تطلع منه الاحكام بالمنقاش وازاي تغوص وتطلع المعاني والفوائد والفرائد فاذا اتمرنت وعرفت ازاي تتعامل مع الدليل اول ما اجيب لك حديث جديد خالص واقول لك طلع لي الفوائد اللي فيه تبتدي انت بقى بالتدريب تطلع لي الفوائد لوحدك. فاذا عرضت لك مساله من مسائل النوازل الجديده تقدر تجيبها من اي حديث من الاحاديث لانك اتمرنت عرفت ازاي تطلع الاحكام من الادله التفصيليه. ثم من اعظم الفوائد وبه وبه وبها نختم هذا الدرس ان دراسه السنه تجعل انتماءك لصاحب الكلام قويا شوف لما تدرس مختصر من المختصرات بيصبح مقرر عندك لا تستطيع أن تخالفه ولا تخالف أصوله يعني مثلا بدأ حياته كلها مثلا بدراسة مختصر ابن الحاجب يبقى أي شيء يقرره ابن الحاجب يبقى هو الحق فيما بعد بقى لو حد خالف ابن الحاجب يبقى لا ابن الحاجب هو الصح ليه؟ لأن أول ما فتحت عينيك فتحتها على ابن الحاجب لا احنا بقى نقول لك اول ما تفتح عليك هتفتح على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام كل حاجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى صار عندك ايه انتماء انت صار عندك انتماء اول ما حد يقول حاجه تقول له في حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام وده هيفيدك زي ما قلنا في مساله الانتماء يعني كان بعض علماء العربيه ممن أتقن اللغة العربية وعرف دقائقها سئل عن مسألة في اللغة فأجاب عنها بإجابة طويلة حتى انبهر السائل وكان من علماء اللغة أيضا فلما أنهى العالم جوابه قال له كيف تعلمت هذا العلم ومتى كنت تغوص على هذه الدقائق متى حصلت هذا العلم فأنشد بيتين للمجنون قال تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة ولم يبد للأتراب من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم يعني بيقول أنا تعلمت وتعلقت بعلم العربية وأنا صغير زي ما قيس تعلق بليلى وهي وهي صغيره فكبر فكبر حبه لها حتى صار هكذا وكذلك كبرت معرفتي باللغة حتى صار حتى صارت هكذا فالقصد إن أنت أسير الكتاب الذي فتحت عليه عينيك يبقى إذا فيه بقى الانتماء لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والعصبية تكون له عليه الصلاة والسلام وليست لأي عالم من العلماء بقيت نصيحة أخيرة وهي موجهة لطلبة العلم أقول لهم كلما حشوت ذهنك وأنفقت وقتك في فضول الكلام وفضول العلم راح عليك لب العلم انت طالب علم لا تنشغل إلا بالعلم لا تقول الشيخ الفلاني بيفهم ولا الشيخ العلاني ما بيفهمش ولا الشيخ الفلاني صفته كذا ولا نعته كذا إذا نصبت نفسك حكما بين المشايخ لا تحصل علما أبدا ولا تفلح انشغل بالعلم بعد ما تصير لك ملكة ويصير لك شأن ويكبر معك الانصاف تكلم اذا شئت من اعظم ما سنحصله من هذه الدروس في علم الحديث ان تتخلق بخلق اهل الحديث في الواقع شوف يا اخي يبقى بيحقق جزء حديث وعمال يقول صحيح وضعيف وهو كذاب في نقله كذاب مع انه عمال يحقق احاديث يقول لك هذا اسناد صحيح وضعيف وابن لهيعه ضعيف والحجاج بن ارطاد ضعيف ورشدين بن سعد ضعيف ويقوم واخد كلام كذب نقله لفلان الفلان. احنا لو شغالين في علم الحديث دلوقتي هنحطه في دواوين الضعفاء والمتروكين. يبقى نحن لم ننفذ الواقع الحديث في الواقع. اكبر فائده تستفيدها من علم الحديث ان تكون دقيقا في نقلك مش تنقل بالكذب او استيالي مثلا او متهيألي الكلام ده كله لا ينفق عند المحدثين يبقى نحن نحرص من خلال هذه الدروس على ان نجعل الحديث منهج حياه مش مجرد علم اكاديمي او مصطلح حديث نتعلمه نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله